السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله إنني أريد أن تغير هذه الح- الحلقات حياة العبادة أن تجعل لهذه الحياة حياة العبادة طعما مختلفا متميزا نذوق فيه الثمرات دخلنا في قضية الصلاة والصلاة قضيتي الصلاة قضية الإسلام سبحان الله العظيم قال الإمام أحمد إن قدر الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة تعرف قدر الإسلام كثير من الناس بيتهاون في الصلاة بطريقة مريبة كنت مع واد كده مسافرين في منطقة بعيدة القضية قضية الصلاة ان احنا في بلد ما احناش ما بنسمعش اذان يبقى لازم يبقى الانسان دايما هاجس الصلاة ما هو احنا لما نكون عايشين في بلد مسلم سامعين 100 اذان انا بحب كده ان احيانا اطلع فوق كده واسمع الاذان عمال يخبط فيا من كل ناحيه كل المآذن عماله تأذن في وقت واحد الله شيء جميل ورائع الناس اللي ما بيحبوش كده وبيكرهوا كده او بيخافوا من كده او بيتعبهم كده او بيزعجهم كده ما تعرفش دول ايه لكن المسلم اللي يحب ان الاذان الشاهد ايه ان لما يبقى ال- ال- الصلاه قضيه في حياتك تبقى مشغول القلب هو معلق بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود اليه اذا خرج من المسجد آه كل شيء هو, هو, هو فاضل قد ايه هو الصلاه امتى واحنا قدامنا قد ايه باقي قد ايه هو أغ- سمعتوا الاذان الاذان اذن في حد اذن هذه ان تبقى حياه ما احنا قلنا قلنا قلنا خمس صلوات في اليوم والليله صبح ظهر عصر مغرب عشاء صبح ظهر وعصر مغرب عشاء لحد ما تموت من التمهيد للصلاه قلنا الاذان من التمهيد للصلاه ايضا الوضوء وانا بقى نفسي اتوضا وضوء زي بتاع زمان اه وانا عمال افكر الواد مدني هينزعج دلوقتي ربنا يهديه ويتوب عليه ان انا افك له- ان انا افك له الدنيا دي كلها واروح نازل متوضي في الميه دي لكن هصبر اما نشوف ايه هيرتبها ازاي نتوضى ازاي لكن هنتوضى الوضوء له لذه ومتعه والوضوء نعمه من نعم ربنا علينا سبحان الله العظيم آه والله يعني فعلا لما الواحد بيخش بيدخل يتوضا للظهر او للعصر او للفجر وينتعش بس مش الوضوء بتاع كده لا لا الوضوء الثاني بتاع ربنا اللي بيتوضا ربنا اللي هو بيغسل ايديه وبيتامل الرسول صلى الله عليه وسلم امر بغسل البراجم قال اذا غسل المؤمن يديه خرت من يديه كل معصيه بطشتها يداه حتى تخرج ذنوبه من تحت اظفاره يبقى هو بيغسل كده وشايف الميه اللي بتنقط من ضوافر من ضوافره ها الميه اللي بتنقط من ضوافره بتخر ذنوب مش عايز يبطل بقى يغسل ايديه لحد ما يحس ان هو خلص على ذنوبه كلها فاذا تمضمض خرجت كل معصيه كانت بلسانه حتى تخرج ذنوبه من بين اسنانه اتمضمضها صح بقى حركة الماء في الفم خلي المية تتخلل سنانك عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ تهوع آه نظف وطهر الإنسان لما يعمل كده ده يعمل كده بقى بيستطعم بيستلذ بحاجتين ثلاثة أربعة خمسة ستة منها الذنوب اللي بتخر ومنها إن إحساسه أن الله شرع له هذا إنه بيتجمل للوقوف بين يدي الله قال الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال العلماء يعني عند كل صلاة خذوا زينتكم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن أحق ما تزين له هو الله وذ- ولذلك اشترى ثوبا بخمسمائة درهم يقوم فيه الليل مبلغ إن أحق من تزين له هو الله أخي المسلم حبيبي في الله أخي وحبيبي في الله الله جل جلاله يعد لك إكراما كلما ذهبت إلى الصلاة قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح كل ما تروح المسجد الصبح أو الظهر أو بالليل ربنا يعد لك نزل قالوا النزل هو ما يعد للضيف شوف لما يكون جاي لك واحد ضيف بقى وانت بت ايه بتجهز له وليمه سبحان الله العظيم ده الحديث الثاني ان الله جل جلاله يتبشبش لرواد المسجد كما يتبشبش اهل الغائب لغائبهم الكلام ده ما يحتاجش بقى انك انت تتنظف وتستعد وتغسل ايديك كويس وتغسل وشك كويس وتضيع الدهون وت- وتسرح لحيتك وتتطيب وتلبس ثيابك وتتزين وتظبط نفسك عشان هتقف قدام ربنا يبقى الانسان بيتوضا وهو يستمتع بهذا الطعم انا هقابل الله يتوضا عشان يخر الذنوب يتوضا لان الله امره بذلك يتوضا ليتزين لخالقه ويتجهز للوقوف بين يدي مالكه ثمرات الوضوء بقى عشان ما اطولش عليكم عشان نوصل بقى للثمرة العالية الغالية اللي في الآخر دي الوضوء الوضوء يكفر الذنوب قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه ده حديث مجمل ده حتى تخرج من تحت أشفار عينيه أما نتوضأ بعض إن شاء الله في ال- في الحلقة الجاية إن شاء الله أما نت- أما نقعد ونتوضأ هتشوف الوضوء إن الرسول أمر بتعاهد المآقي المآقي مآقي العينين بتعهد العذار الذي بين الأذن والعذار البياض الذي بين الأذن والعذار بتعهد آه، آه، الكوعين المرفقين الكعبين العقبين ويل للأعقاب من النار نظافة دقيقة حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له زيادة بقى طب الإنسان إذا كان لما توضى غفرت ذنوبه كلها تبقى ماشي للمسجد بقى والصلاة زيادة زيادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه يا لها من ثمرات ده الوضوء بس لسه ما دخلناش في الصلاة من ثمرات الوضوء عشان تدوق أن المسلمين يتميزون بالوضوء يوم القيامة قالوا لسيدنا النبي كيف تعرفنا هتعرفنا ازاي في وسط ملايين الملايين البلايين كل الخلق الله من يوم خلق الله البشر الى ان تقوم الساعه كل البشر دول الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف امته ازاي كيف تعرفون قال ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء الغره البياض في جبين المحجلين البياض في اليدين والرجلين يبقى كل ما تغسل وشك اكتر في الوضوء يعني كل ما تتوضا اكتر في غسيل الوجه واليدين والرجلين كل ما تبيض اكتر يوم القيامه كل ما يبقى واضح ومعروف عند النبي يوم القيامه ويا لها من ثمرات الوضوء من خصال الايمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن الوضوء سبب دخول الجنه ده حديث عجب بقى اللي بنستدل بيه دايما ان دخول الجنه سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء في اسهل من كده بقى ان الواحد يتوضا يتوضا بس ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحان الله العظيم لا ده اكتر من كده سيدنا النبي قال لبلال يا بلال ما ارجع عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب اصحابه زي ما قلنا كده بشر فلما كان صلى الله عليه وسلم بلال بيخدمه كان عارف مشية بلال سمعت دفن عليه انا سمعتك ماشي قدامي ما شافوش بس عرف ان دي مشية بلال سمعت دفن عليك كأن ان بلال كان له نعلين النعلين دول بيخبطوا في الارض تخبيطة معينة هو النبي عارفها سمعت دفن عليك في حنان احلى من كده فما أرجع عمل عملته في الإسلام قال يا رسول الله ما أحدثت حدثا إلا وتوضأت بعده وما توضأت وضوءا إلا وصليت بهذا الوضوء ما شاء الله لي أن أصلي سبحان الله العظيم الحفاظ على الوضوء إن كل ما يدخل الحمام يتوضأ وكل ما يتوضأ يصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية عشرة عشرين أربعين معلش احنا ما بنقولش يصلي 40 ولا 20 ولا 10 ولا 6 هم خليك انت في بتاع الركعتين بس حلو قوي على قدك قول لها مين اللي قال لك قدي بقى انا بتاع المية يا توكل على الله يا رب تبقى قدها لا حرج على فضل الله فالشاهد ان الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة الجنة بركعتين ايه اسهل من كده سبحان الله العظيم ايضا رفع الدرجات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ويا لها من ثمرات اسباغ الوضوء على المكاره مرة حد قال لي يعني ما فيش ثواب لاسباغ الوضوء على المحابب بنسبغ الوضوء في الدنيا حر مية متلجة وزي الفل الدنيا برد مية سخنة ودافية وفترة وزي اخر جمال ده اسباغ الوضوء النهارده بقى امر سهل وهين مش محتاج تقول لحد سخن لي الميه ولا تقول لحد برد لي الميه الله اكبر نعم اغلى ثمره والذ ثمره واعظم ثمره من ثمرات الوضوء حب الله وأي ثمرة ألذ من حب الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحان الله العظيم ثمرات احنا لو قعدنا نعدد بقى ثمرات الوضوء مش هنخلص الليله دي عايزين نلم الدور نلم الموضوع ونقول ازاي ندوق كيف نتذوق هذه الثمرات بالاخلاص والاتباع والاحتساب والاسباغ اخلص واحتسب اخلص واحتسب تناثر السيئات من اعضاء الوضوء تشعرك بانتسار هذه الاثار من القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له احتسب يعني احتسب يعني اقعد قول يا رب انا بغسل ايديا وانا مش عايزك تقولها بلسانك وانما يرى الله هذا من قلبك ان يا رب ذنوبي تخر يا رب وانت بتغسل ايديك يا سلام على احساسك وانت بتمسح راسك وحاسس ان الوضوء بتخر ان ان الذنوب بتخر من ودانك يا سلام وانت بتغسل وجهك وانت حاسس ان الذنوب بتخر من تحت اشفار عينيك احتسب اخلص اخلص يعني ايه يعني انت بتعمل كده عشان دي بتطلب دي تحديدا ايضا من ثمرات الوضوء التي تستطعم وتستلذ الطهور شطر الايمان وهذا الحديث اعجز كثيرا من العلماء في شرحه يعني ايه الطهور شطر الايمان نصف الايمان وانا كتير بقول احيانا ان انا عبد وفهمي على قدي ودماغي ما بت ما بتجيبش بعيد فاللي بعمله ايه لما الاقي حاجه ما افهمهاش ازل قول هي كده الطهور شطر الإيمان. يعني ايه الطهور شطر الايمان ازاي يبقى الطهور شطر الايمان نص الايمان ما اعرفش بس هو قال كده يبقى كده الناس اللي بتدور وتبحث وتحقق جزاهم الله خيرا فعلوا خيرا بحثوا في الفهم لكن في النهاية الخطر بقى انك تقول- تقول لا مش قصده يعني لا لا لا لا لا لا اقف هنا هو الطهور شطر ايمان يبقى نصف الايمان يبقى الانسان اذا حافظ على الطهاره حقق نصف الايمان نص وخصوصا اذا كانت الطهاره القلبيه والطهاره البدنيه لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن العجب في لفظ لن لن اسمحوا لي في الحته دي ان بقول ان الصادق ما يكذبش ابدا ولا مره واحده لو كذب مره واحده خرج من ديوان الصادقين بقى اسمه كذاب يصدق احيانا او كذاب اغلب احواله الصدق لكن ما يبقاش صادق الصادق ما يكذبش ابدا ولا مره واحده قد يصدق الكاذب قد يصدق الكذاب ولكن ابدا لا يكذب الصديق لو واحد امين خان مره يبقى ايه يبقى خاين خلصنا ما بقاش امين بقى خاين ويؤتمن مفيش مشكله قد يأتمن الخائن قد يصدق الخائن قد يؤتمن الخائن قد يكون الخائن امينا احيانا او في اغلب الاحيان لكن بيخون فلذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن بمعنى ان اللي مش محافظ على الوضوء ملوش علاقه بالايمان بقى لكن لو مؤمن يبقى لازم يبقى على طول محافظ على الوضوء ما يقعدش ولا ثانيه من غير ما يتوضا ابدا ابدا طول حياته متوضي فرض ده الامر مش فرض وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بال مره ثم قالت له السيده عائشه الا تتوضا قال وهل امرت كلما بلت ان اتوضا ده من باب التشريع والا هو كان محافظ على الوضوء على طول صلى الله عليه وسلم لكن عشان ما يفرضش على الامه لولا ان اشق امتي على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه آه اني خشيت ان تفرض عليكم صلاه التراويح لما صلى ثلاث ليالي وبعدين ما خرجش للناس فالرسول كان بيعمل اعمال للتشريع عشان يشرع للامه لانه لو فرض الوضوء بصفه دائمه قد يشق ذلك على بعض الناس يشق عليهم انه يفضل متوضي بصفه دائمه فالشاهد ايه لن يحافظ على الوضوء الا مؤمن يا سلام لما تدوق طعم الايمان لما تدوق حلاوة الإيمان إحساسك إنك دايما متوضي لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا جامع زوجته ثم أراد أن ينام أو يأكل أو يعاود فليتوضأ قالوا ليه قالوا لأنه لما يتوضأ يخفف اذا اراد انه ينام يعني يخفف حدة الجنابة فيسجد قلبه عند ربه حتى لو كان على جنابة يتوضا ما يبقاش اغتسل ما يبقاش تطهر لا هو على جنابة بس الوضوء ده يسمح لقلبه أن يسجد أحبكم في الله والسلام عليكم